السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله يعني يعني بيقول لك إن الغريق لما بيجي يغرق يعني ان قدر الله عليه الموت لما بيجي يغرق فبيضرب بايديه عشان ينجو من الميه بيقول لك ان ضربه ايده ديت وهو بيموت اقوى 36 مره من اقوى ضربه ممكن يضربها بحي- في حياته وهو في كامل قواه يعني الوقت احنا يا اخواني آه، المفاجاه ان يوم الثلاث الجاي باذن الله سبحانه وتعالى واحد رجب يوم الثلاث الجاي واحد رجب مدام رجب دخل بقى هتلاقي الورق اللي موجود في كل حته اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان و... يعني سبحان الملك كان رمضان اللي فات اصلا يعني لسه ما انتهاش يعني كان السنه فعلا بقى كانها شهر الايام تمر سريعا ونحن الان على مشارف رجب ويوم واحد رجب ده يعني معناها حالة استعداد قصوى بالنسبة لنا بعتبر ان رمضان خلاص رمضان على الابواب اخواني في الله النهاردة يعني عايزين نتحدث عن لو انت واقف في ميدان عام كده ولقيت واحد راكب عربية فارهة ونزل منها وهو لابس ثياب فارهة وقام مطلع ورقة ب 200 جنيه وقام مطلع ولاعة ومولع فيها الناس هتتفزع بدل ما يتصدق بيها او يجيب بيها حاجة طب لو قام مطلع رزمة متينات بقى وقعد يولع في الورق ده الراجل ده مجنون ولا ايه يا اخوانا احنا اشد جنونا من هذا الرجل احنا بنضيع عمرنا احنا بنحرق عمرنا مش بنحرق في اه، يعني يعني مش بنحرق في مال ممكن يعوض وممكن ان هو يجيب اللي اكتر منه بعد هذا يا جماعه لو واحد مننا ضاع منه 50 جنيه هيفضل زعلان اسبوع على ال 50 جنيه ويفضل يتندم ويقول يا سلام لو لقيتها كنت هعمل بيها واعمل بيها 50 جنيه فتخيل بقى انك انت بيضيع منك يوم ورا ليله ورا يوم ورا ساعه ورا اسبوع ورا شهر ورا سنه وفي النهايه سبحان الله العظيم مش حاسين ان احنا بيروح مننا حاجه رغم ان اللي بيروح مننا ده اغلى حاجه في حياتنا اخواني في الله يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول والوزن يومئذ الحق هو في وزن باطل يا رب ايوه في وزن باطل موازين الدنيا الوقت باطله الناس مقدره حاجات جدا وهي ملهاش قيمه والناس خافضه قيمه حاجات وهي اخطر حاجه في الحياه ذلك اليوم الحق في ايام يعني مرشح الرئاسه كل واحد مستني منهم يوم اعلان النتيجه يا ترى النتيجه بره مصر ايه يا ترى مين الاول ومين التاني ومين التالت كل واحد منهم مستني اليوم ده كل واحد مننا مستني يوم كل واحده مستنيه يوم جواز تخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان في يوم اخطر من كل هذه الايام اخطر من يوم التخرج اخطر من يوم النتيجه اخطر من يوم الجواز اخطر من يوم آه، انتخابات الرئاسه او نتيجتها اخطر من اي يوم وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي خلق الموت والحياه الموت قبل الحياه ليه يا رب اي حاجه في الحياه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش ممكن تتجوز وممكن لا ممكن تخلف وممكن لا انما مش ممكن تموت وممكن لا هتموت هتموت اخواني في الله دعونا نتعامل مع آه، مع حقائق عايزين نتحدث الليله عن قضيه في غايه الخطوره وهي ان ببدايه رجب المفروض يا جماعة ال- رمضان بداية متأخرة جدا اللي بيبدأ في رمضان ده بداية متأخرة جدا تعالوا نسيبنا خالص من رمضان ومن رجب ومن شعبان ومن الكلام في الدين وفي العبادة وتعالوا ننتقل إلى المنتخب القومي لمصر وتخيلوا كده مدرب المنتخب القومي مين الوقت حسن شحاتة ولا هيتغير لسه حسن شحاته مش عارف بينكم زي انتوا كمان المهم يعني تعالوا ننتقل لاستاد القاهره الدولي ونتعامل كده ونشوف المدرب وهو جاي قبل كاس العالم بشهرين وبيقول للعيبه تعالوا ان احنا بقى نستعد لكاس العالم ده جنون بالنسبه لمنطق الكره يا اخوانا تعالوا شوفوا اهل الكره رقم واحد بيستعدوا من قبل البطوله بقد ايه رقم اتنين الاستعداد بتاعهم ده بيسموه ايه رقم ثلاثة لما بيستعدوا الاستعداد بتاعهم ده بيبقى قد ايه ليه انا عايز اقول لك ان اللي هم بيسموه استعداد احنا ما بنعملوش في موسم العباده نفسه في رمضان اللي هم بيسموه استعداد ده احنا لو عملنا قده في رمضان ده احنا هنبقى ابطال في حين ان هو بيستعد واللعبه مش لحاجه يعني هت... هتقلب الدنيا ولا حاجه بيستعد من قبلها بشهور لما بيستعدوا بيسموها معسكر يعني جهاد يعني واخد الموضوع جهاد ده واخد الاستعداد جهاد امال البطوله نفسها تبقى ايه انت واخد الاستعداد جهاد وانت واخد الاستعداد من قبلها بفترة فعلا تتناسب مع خطورة القضية اعتقد ان رمضان اخطر من كاس العالم اعتقد ان رمضان اخطر من الثانوية العامة الطالب في الثانوية العامة عارف ان نص درجة ممكن توديه من كلية لكلية تانية وان نص درجة ممكن توديه من المنصورة مثلا لأسوان وان نص درجة ممكن تضيع عليه الكلية اللي هو يعني يعني يريد ان هو يدخلها طب احنا دلوقتي مش بنتعامل مع الدين بهذا التعامل الخطير ليه؟ رغم ان الدين فعلا اخطر رغم ان الدين فعلا اهم رغم ان مقاييس الدين فعلا اشد حساسية يعني ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى انت عايز حساسية اكتر من كده ايه؟ انت عايز يعني يعني دقة في التعامل يقوم أحدكم من صلاته أو ينصرف أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها لا لا بالتمن والتسع والسبع وبمثقال الذرة يعني القضية كبيرة يا إخوانا فعلا مش قضية الدنيا الصغيرة الحقيرة اللي أهل الدنيا عظموها يعني إحنا عايزين الليلة ننزل windows لرجب وشعبان windows و windows لرمضان يعني الكمبيوتر لما أنت بتيجي الأول تتعامل معاه لازم تنزل له Windows عشان تقدر تعمل تعمل تعريفات هتعرف بقى الماوس وتعرف ال keyboard وتعرف ال CPU وتعرف كل حته عشان تقدر يتعامل معاها احنا دلوقتي مش عارفين نتعامل مع رجب وشعبان مش عارفين نتعامل مع رمضان ولما بنيجي نتكلم دلوقتي في بدايه رجب ونقول رمضان يعني يا راجل انت بتتكلم عن ايه انا بتكلم يا راجل عن الحاجه اللي انت لو ما كسبتش في حياتك غيرها كفايه ولو كسبت وخسرت ديت يعني انت خسرت حاجه اكبر مما تتخيل عايزين ننزل Windows كده رجب وشعبان Windows رمضان للاسف اهل الباطل نزلوا Windows لرمضان وعرفوا الشهر ده خطير قد ايه وعرفوا القضيه بتاعت الاستعداد يا اخي مره استعد لابليس قبل ما هو يستعد ليك وان كان طبعا حته ان ابليس ما بيستعدش من الوقت ده كلام فيه نظر كبير جدا ابليس بيستعد كويس جدا وفاهم كويس جدا خطوره القضيه وهو الغريق اللي بيضرب بايديه الوقت في المثل اللي انا قلته في الاول بيضرب بايديه فضرباته الوقت بتبقى يعني ممكن يبقى فيها قوه عن ضرباته قبل هذا قضيه رجب وشعبان قضيه رمضان اخواني في الله يعني الدرس بتاع الليله كله هو هدفه كلمه واحده بس ان اهم سبب لضياع رمضان كل سنه هو عدم الاستعداد بس اهم سبب للفزعات اللي بتحصل لنا في رمضان كل سنه والصدمات اللي بتحصل لنا في رمضان كل سنه هي عدم الاستعداد بس يعني ايه بس يعني احنا مش هنتحدث بقى في اسباب خاصه احنا بنتكلم في السبب العام ناس داخله مش مستعده يا اخوانا طالب ثانويه عامه داخل وبيقول لك انا ان شاء الله باذن الله يعني يوم الامتحان الصبح هبقى ذاكر يا جماعه ده ما ينفعش ما ينفعش واحد بيقول لك انا هنشن يا سيدي التنشين ده لما يعني بيبقى حاجه يعني يقول لك ايه يعني my luck star بقى ده انا يعني ربنا سبحانه وتعالى فتحها عليا قوي بي لما بينشن بينجح انما ما فيش واحد بينشن وبيتفوق انسى ان اللي بينشن بيتفوق عمر ما في حاجه اسمها واحد ينشن ويتفوق دي ما بتحصلش الا بقى من باب المعجزات بقى الربانيه يبقى انت دلوقتي هتتعامل بمنطق ايه بمنطق تعامل اهل الدنيا مع الدنيا لانهم عظموها فانت معظم الدين فهتتعامل ده يعني احنا عندنا مواسم كده لو انت ما خدتش غيرها في حياتك كفايه قوي رمضان عشر ذي الحجه ليله النصف من شعبان في ايام كده في مواسم كده لو انت العاشوراء يعني لو انت ما خدتش العشر الاول من محرم لو انت ما خدتش غير دي انت يعني كسبت فوز عظيم جدا في حياتك عشان كده المواسم دي لا تحتمل انك انت تفصل شحن فيها لا تحتمل يعني الواحد بيحس كده ان فصل شحن في هذه المواسم عامل بالظبط زي واحد بيتكلم مكالمه والعربيه عطلت منه على الطريق الصحراوي وبيكلم واحد وبيقول له الحقني انت فين رمضان للاسف الشديد يوم اتنين شوال مفيش حتى ركعه وتر الله يعني احنا دلوقتي مش بنتكلم عن حاجه مش عارفينها ومش مجربينها يعني عقلانيا الموضوع واضح تجربه وخبره وواقعيا الموضوع واضح مش عايز تستعد لرمضان دي قضيتك شايف ان رجب ده كلام بدري قوي قوي قوي يبقى انت راجل ما انتش ماشي ورا السلف لان السلف بداوا الاستعداد لرمضان من قبلها بست شهور بالدعاء اللهم بلغنا رمضان والاستعداد العملي بقى الاستعداد بتاع الجوارح كان قبل بشهرين حينما قالوا الكلمة الخطيرة كبيرة جدا بقى وعينيك تنهبر بالدموع والقلب هيفيض بالإيمان والرجلين هتقف بالساعات ازاي يا اخوانا ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ده احنا كل سنة بنقع فيها كل سنة بنخرج من رم- وليمة رمضان العظيمة مش عارفين ناخد لقمتين كل سنة بنخرج من رمضان للأسف الشديد يوم اتنين شوال مفيش حتى ركعة وتر الله يعني احنا دلوقتي مش بنتكلم عن حاجة مش عارفينها ومش مجربينها يعني عقلانيا الموضوع واضح تجربة وخبرة وواقعيا الموضوع واضح مش عايز تستعد رمضان دي قضيتك شايف ان رجب ده كلام بدري قوي قوي قوي يبقى انت راجل ما انتش ماشي ورا السلف لان السلف بدأوا الاستعداد لرمضان من قبلها بست شهور بالدعاء اللهم بلغنا رمضان والاستعداد العملي بقى الاستعداد بتاع الجوارح كان من قبل بشهرين حينما قالوا الكلمة الخطيرة جدا اللي يعني لخصت الموضوع تلخيص من اخطر ما يكون حينما قالوا رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد رمضان يا اخوانا مش هو البداية ما ينفعش يبقى هو البداية ده انت بترمي البذور في رجب بذور الحاجات اللي انت نفسك تحصدها كل اللي انت عايز تحصده في رمضان لازم هت... هتبذره وهترويه في رجب وشعبان انت بترمي بذور الايمان والعبادات والمقامات في رجب بتبدا كده تستفتح شعبان بتروي بقى وتبدا ترعرع بقى بتيجي في رمضان تقطف بقى رمضان مش شهر المجاهدة رمضان كل سنة بيضيع مننا بين المجاهدة والفتور بين ال... بين المجاهدة ومعاصي السر بين المجاهدة وال... و... و... والفطور وفصل الشحن رمضان ليس شهر المجاهدة عاملين زي ال... ال- الراجل اللي عنده حتة أرض وجه في موسم الحصاد أم يعني لقى الناس بيبذروا ولا بيحصدوا ولقى نفسه ما زرعش أصلا فقال لك يلا بقى أما اجتهد بقى وابدا احرث وابدا ابذر وابدا يا عم انت جاي بعد ايه؟ يا عم ندمت على التفريط في زمن البذري، كان دمن زمن البذر مش الان، يا اخواني نحن مرضى قلوب، يا اخواني نحن مرضى عزائم، يا اخواني احنا حالتنا التعبديه وحشه، فعلا احوالنا القلبيه بعيده، فعلا مسألة ان بإذن الله اول ما يجي رمضان بقى هنشوف وليرين الله ما اصنع ده تصور ساذج في الدنيا بتاع التاجر اللي اللي يعني في معرض كبير جدا عالمي بقى والناس بتكسب فيه وهو فرحان بقى والتجار رايحين يعملوا الصوانات بتاعتهم وهو فرحان والتجار جايبين العربيات وهو ما بيعملش اي حاجه هو فرحان وخلاص يا عم طب انت استعديت لا طب انت فرحان بايه ده فرح ساذج فرح ساذج عايزين ننزل Windows جديد لرجب عايزين ننزل Windows جديد لرجب وشعبان لان دي فعليا مواسم خطيره عند السلف دي فعليا شهور خطيره ذاك شهر ذاك للبعيد للعلو حاجه خطيره ذاك شهر ده مش رمضان ده النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن شعبان ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان يعني ايه بين رجب ورمضان رجب الناس عارفه قيمته ورمضان الناس عارفه قيمته انما شعبان الناس مش مقدراه يعني كأن القضية المنظومة الثلاثة دول على بعض موضوع يعني خطير جدا ومحتاج اجتهاد خاص اخواني في الله الفرصة بدأت ومضمار السباق بدأ يعني الف مبروك للي هينتبه من الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى إيه إيه يعني زي ما قلت لكم ان هدف الدرس ده كله هي كلمه واحده ان سبب ضياع رمضان كل سنه عدم الاستعداد سبب ضياع رمضان كل سنه التفريط في رجب وشعبان سبب ضياع رمضان وما ادراكم ما رمضان اللي اهل الباطل للاسف الشديد فاهمين قيمته وقاعدين الوقت ما ننت الانتاج الاعلامي بقى لا ينامون خلاص هيناموا ازاي ده هم عارفين مين رمضان كويس قوي وعارفين قيمته كويس قوي على المستوى الدنيوي وعلى المستوى الديني عشان ي- يضادوا جهد اهل الدين فيه انما للاسف احنا اللي مش عارف- مش عارفين ننزل ويندوز لهذه المواسم الخطيره ونتعرف عليها ونعرف قيمتها ونعرف نستعد لها ازاي كل ما سوى الله لا شيء وان ربنا عمل لك كل شيء حاجة بتحس نور الدنيا بتنور حواليك والدنيا بتنور في قلبك تيجي بقى تشوف النور ده يا للحسرة اللي على يمينك قاعد يعيط واللي على شمالك قاعد يعيط والشاب اللي لسه أول مرة في حياته داخل الجامع قاعد منهمر في العياط وانت قاعد وخيبتاه ايه اللي انا فيه ده يا ارض تشقي وبلعيني انا صدمات بتبدأ بيها رمضان وبعد كده للاسف الشديد تيجي صدمات اخر رمضان بقى على ما بدات تلين بقى وبدا القلب بقى يلين بقى وبدات الايه ال- الدموع بدات تنزل بقى وبدا التراويح تستلذ بيها وبدات تفتح وتمسك المصحف ساعتين ثلاثه اربعه مش عايز تسيبه وبدات تقعد في الجامع وبدا قلبك يألى في العباده تلاقيهم بيقول لك فضيلة المفتي بيستطلع هلال شوال هلال شوال ايه ده انا لسه بادئ القط تلقط مين يا ابني ده اللقط ده كان المفروض في اول رمضان عم حضرتك لقط كان رمضان خلص خلاص كان رمضان بينتهي خلاص تيجي الصدمة التالتة صدمة ما بعد رمضان الحمد لله رمضان ده برضو اجتهدنا واعتكفنا وقمنا وصمنا و... ويوم واحد شوال مش اتنين شوال تلاقي نفسك ما بتوترش تلاقي نفسك تنام بعد صلاة العيد تصحى تصحى ان شاء الله على العصر يا اخوانا في ايه في انك كنت بتبني من غير اساس يا ابني انت قاعد تعلي في رمضان من غير اساس اصلا الاساس كان بيترمى في رجب وشعبان فلما بتعلي البيت في رمضان انت بتعلي على اساس ما يجيش اي رياح بعد رمضان تقوم هداه انما انت قاعد تعلي على غير اساس جت اول رياح شواليه هدمت هذا الاساس للاسف الشديد يعني اول خساره من خسائر عدم الاستعداد في رجب وشعبان هي الصدمات اللي احنا بناخدها من الخسائر ال- الاخرى الفادحه يعني انا بسميها جعزه رمضان يعني ايه جعزه رمضان كان الواحد يحس بكده زمان كان يدخل رمضان مفزوع مفزوع من ايه مفزوع من لحظة فصل الشحن اللي انت عارف ان هي 99% تحصل لك مفزوع انت داخل رمضان وانت حاسس انك سخن وحاسس انك نفسك تكسر الدنيا وحاسس بقى ايه انك انت زي الطالب كده اللي ما بيذاكرش خالص وقام قايم بقى قبل الامتحان بيوم بقى ايه من النوم انا هكسر الدنيا ومش واخد باله ان عضلات المذاكره عنده نايمه خالص فهو اول ما يجي يلاقي مد- نقطه صعبه وحته ما فهمهاش وصفحه ما- معلوماتها يعني صعبه عليه ويلاقي يقوم قافل الكتاب ومتعاد هو مش واخد باله اصلا هو مش متمرس على اللياقه في المذاكره ما هوش متمرس او بالظبط كده لحظه الفزعه اللي تلاقي نفسك فجأة قلبك فصل انت عارف انك ممكن تفضل في دي بقى 10 ايام 15 يوم 20 يوم في رمضان ان شاء الله تفوق بقى على العشرة الاواخر ليه ما هو ده فصل شحن يا ابني ما هو القضية قضية ان مفيش استعداد مفيش لياقة ايمانية يا اخوانا هي القضية قضية ايه ولو ارادوا الخروج لأعدوا له ولو ارادوا رمضان لاعدوا لا القضيه قضيه استعداد اعدوا له عده وقراءه اعدوا له عده وفي قراءه اعدوا له عده يعني القضيه قضيه ان الاستعداد لازم يكون على قدر خطوره الموقف ولازم يكون كما وكيفا على قدر الحاجه اللي انت بتستعد ليها لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الله أكبر إمتى الناس تستجيب لدين ربنا تاني كده إمتى الناس تسافر البلاد ورا البلاد عشان دين ربنا تاني كده وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق الضامر ده الحصان اللي قعدوا يجوعوه عشان يقدر يسافر من الصين لمكة عليه هو أنت المفروض تدمر حصانك الوقت بقى لأنك أنت داخل في ذلك الامتحان الخطير اللي هو امتحان رمضان فانت داخل في ذلك المضمار من السباق المفروض انك تدمر حصانك من الوقت الاستعداد ده قضيه عقلانيه النبي عليه الصلاه والسلام نفسه عملها لما قال لك ليه النبي عليه الصلاه والسلام كان اكتر شهر بيصوم فيه شعبان يعني قالوا لك عشان ال- رفع الاعمال طبعا وقالوا عشان الاستعداد لرمضان يعني حتى النبي نفسه عليه الصلاه والسلام ما هو النبي بيعلمنا عليه الصلاه والسلام النبي طول السنه ما بين الصيام وبين القيام ولكن النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان الموضوع ده عايز استعداد عشان كده قبل ان يفرض الله صيام رمضان كان في صيام تطوع على مع الناس يعني القضيه قضيه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الاستعداد ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا نستعد عشان كده يا اخواني الحديث الخطير اللي احنا بنقوله للاسف الشديد يوم واحد رمضان اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار يا سلام يا سلام والناس قاعده بقى يا سلام ده احنا قاعدين الوقت وابواب الجنه كلها مفتوحه مفتوحه مين يا ابني انت عامل زي واحد جوله الساعه 10 الصبح قال له قالوا له تصدق قال لهم ايه قالوا له الساعه 6 الصبح النهارده البنوك بتاعه الصعيد واسكندريه كلها فتحت ابوابها فلم يغلق منها باب اللي عايز ياخد فلوس ياخد فلوس قال لهم والله ده انا على ما اروح الصعيد ان شاء الله قدامي يوم على ما اوصل هناك ده المفروض كنت اعرف ده من قبل كده هو فتحت ابواب الجنه دي معناها ده معناه انك لازم تستعد لانك انت بينك وبين ابواب الجنه قد ايه بينك وبينها حواجز قد ايه حواجز جوه نفسك انت حواجز من قلبك ومن فطورك ومن شهواتك ومن شبهاتك ومن كسلنا ومن عجزنا و... ومن عدم لياقتنا الايمانيه حواجز يا اخواننا ومن معصيه سر بقى فلان بيقع فيها ولا علان بيقع فيها ومن ومن ومن جو في رمضان بيحولوا اهل الباطل لجو اصلا اثاره لشهوات وتمثيليات فانت متخيل ان فتحت ابواب الجنه دي معناه ان لما يجي رمضان نفرح بقى و- ده لا معناه انك انت وظيفتك قبل رمضان ان يوم ما يتفتح الباب تكون انت على الباب تكون انت واقف على الباب انما انك انت تستنى ما يتفتح الباب يلا نجري بقى يا رجاله يا نهار ابيض لو وقعت لك يوم ثلاثة ولا أربعة رمضان في معصية سر خدت لك فيها اسبوع احباط وهم وغم و- وبعد كده قمت لك يا- القضية خطيرة يا اخوانا يعني على ما تفوق ان شاء الله يكون الابواب اغلقت ويكون حظك من وليمة رمضان اللقمتين بتوع كل سنة للأسف الشديد رمضان بالنسبة لك ايه القضية قضية يعني زي ما بقول لكم ويندوز كده رمضان في ناس يعني زي العمرة كده في ناس من قبل العمرة تجيب شرايط العمرة إيه، كتاب الشيخ خالد ابو شادي وشرايط الشيخ يعقوب والشيخ و- ويبدأوا يسمعوا ويبدأوا يقروا ويبدأوا يستعدوا ليه ده انا رايح فرصة عمري فرصة للتغيير فرصة ان قلبي يعمر بالايمان وفي ناس معتقدة ان عمرة دي معناها ان انا رايح اشم هوا جنب الحرم وت- واعمل shopping في المولات العالمية اللي جنب ال- هو بالنسبة له العمرة كده فهو يستعد لايه اصلا ده هو كده تلاقيهم ايه بعد ما عمل العمرة بقى كل ليلة كده يجيب العيلة الكريمة ومعاهم ال- براد الشاي وينزلوا بقى في صحن الكعبة ويقعدوا يسهروا والعيال تلعب وتجري وقاعدين يتكلموا للصبح ما بي- مش بيصلوا حتى قاعدين يتكلموا في كل موضوع من مواضيع الدنيا هو بالنسبة له العمرة كده العمرة ان احنا عملنا العمرة الحمد لله طفنا سبعة اشواط اللي هي العمرة وبعد كده بنشم هوا جنب الحرم بقى فده مش هتقدر تقول له استعداد ليه لانه مش متخيل اصلا الموضوع ايه انما اللي عارف قيمه الموضوع هو اللي تقدر تقول له استعداد رمضان بالنسبه لك ايه رمضان بالنسبه لك ده شهر فرصه ان انت تتغير تغيير كامل قفزه في حياتك نقله النقله السنويه بتاعت حياتك رمضان بالنسبه لك ده موسم كسب الحسنات اللي هتعوض السيئات زي ما سمعنا كده في صلاه المغرب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ها مشفقين مما فيه مما ديت ما تعظيم مما فيه مش متخيلين انهم عملوا كل ده انت بقى عايز تعوض الحاجات اللي مكتوب علينا في الصحائف بتاعتنا رمضان بالنسبة لك ايه فرصة لانقاذ الامة نقلة للامة السنة اللي فاتت لما كان انتخابات مجلس الشعب بعد رمضان علمانيين اتجننوا قال لك لا لا ليه؟ لا اخروها بعد رمضان بشهرين ثلاثة ولا حاجة، ليه يا عم؟ قال لك الناس خارجة من رمضان من المساجد، كله هيختار لك ال- مرشح التيار الاسلامي، لا لا لا ابعدوا الدنيا خالص عن قصة رمضان ده ايه؟ ابعدوها، فالقضية قضية يعني يعني سبحان الله العظيم إيه، قضية ان هم فاهمين قيمة هم بيعملوا ايه؟ فاهمين قيمة هذه المواسم وبيحاربوها عشان عارفين القيمة ال- ال- الخطيرة بتاعتها يا اخوانا رمضان ما هواش عصاية سحرية اول ما بيجي بقى هتلاقي بقى الدموع اللي ما كانتش بينزل منها ده بقى انت دلوقتي واقف في صلاة المغرب حسيت بايه من الايات وفاكر الايات اللي اتقرت قد ايه وعشت مع الايات قد ايه ما هو يا ابني ده القلب اللي انت هتدخل بيه في رمضان باي قلب ستدخل رمضان بأي قلب ستدخل هذا الموسم العظيم بالقلب ده اللي انت صليت بيه صلاة المغرب ده ايه بالقلب اللي, اللي خلاك ليلة امبارح ممكن ما وترتش اصلا بالقلب اللي خلاك النهارده في خطبه الجمعه ممكن نص الخطبه سرحان باي قلب القلب ده هتدخل بيه رمضان رمضان ما هواش عصايه سحريه اول ما يدخل قلبك بقى هي- هي- هيفيض بالايمان وعينيك بقى تنهمر منها الدموع ورجليك سبحان الله هينبعث فيها قوه كانتش موجوده طول السنه وهتلاقي نفسك بقى شديت حيلك بقى والدنيا اتقلبت يا اخوانا ده وهم ده وهم اللي معتقد ان اول ما يجي رمضان هينقلب عزيمه غير العزيمه واراده غير الاراده وهمه غير الهمه وجهد غير الجهد ده واهم ده واهم مفيش حاجه اتغيرت هو دافع ان رمضان جه ولكن دافع عند رمضان جه يعني ما هو لعيب مش مسخن ونازل ما يعني في لحظات مش ما لا تحتمل انك تفصل فيها يعني واحد بيعبر المانش مثلا وما هوش مسخن وما هوش مستعد وجاله شد عضلي في النص هيموت خلاص ده هيموت هيغرق اللي بيجي له شد عضلي في الموقف ده انتهت او في مواقف لا تحتمل انك تفصل فيها في مواقف لا تحتمل رمضان ما هواش عصايه سحريه رمضان يا اخوانا ده حصاد لما قبله زي الاخ اللي بيجي يقول لك انا مش خاشع في الصلاه طيب يعني عايز ايه ما هو طبيعي ان حضرتك مش خاشع في الصلاه ليه لان الصلاه دي محصله ما قبلها صلاة العصر دي محصلة اللي انت عملته بين الظهر والعصر صلاة المغرب دي محصلة اللي انت عملته بين العصر والمغرب امال ايه يعني الاخ اللي جاي هنا من قبل المغرب بنص ساعة وقاعد رافع ايده عشان ساعة الاجابة شوفوا ده صلى المغرب بقلب شكله ايه شوفوا اللي جه و- و- وقرا شوية القرآن بين الاذان والاقامة ده دخل بقلبه شكله ايه انما اللي داخل من الدنيا على طول على ده هيدخل ازاي يا اخوانا هيدخل ازاي يبقى اذا من اول الخسارات اللي بتدفع نتيجة عدم الاستعداد لرمضان للأسف الشديد خسارة صدمات رمضان صدمة اول رمضان ان الناس جاهزة او في ناس جاهزة واحنا مش جاهزين صدمة اخر رمضان على بنائنا نلقط الف سلامة رمضان يعني بيودعنا على صدمة ما بعد رمضان ان يعني كأن كان دخان وطار كأن كان سحابة وراحت يا جماعه الواقع بتاع امبارح العباده اللي كنا بنعبدها دي فين يا ابني برج على غير اساس وقع وقع مع انشغالات الدنيا تاني بعد رمضان زائد ال- الجعزه بقى بتاعت اول رمضان او الفزعه بتاعت اول رمضان اللي هي ساعه ما بتفصل شحن في موقف لا تحتمل انك انت تفصل شحن فيه لانك انت مش متعود اصلا مش متعود على جلسه الضحى اليوميه مش متعود على قيام الليل مش متعود على الاجتهاد في القيام مش متعود على الاجتهاد في الصيام هي الروشته ايه احنا بقالنا ست شهور بنقول هنا اهو هي الروشته اسبرين بس هي القصة مش معضلة يعني روشتات الدين مش عايزة اعجاز يعني الروشتة صيام وقيام يا اخوانا روشتة الاستعداد لرمضان صيام وقيام بس قيام تمسك مصحفك وتقعد تقرا وصيام تصوم وتتعود كده على هذا النمط من الحياة وجزاك الله خيرا ده انت يعني كده واحد بقى يزود حفظ القرآن وواحد هيزود بقى جهد دعوة عشان يتعود واحد هيزود بقى اعمال صناعة معروف انما اول استعداد لرمضان صيام وقيام القضية ما هياش قضية خطيرة يعني ما هياش قضية الممثلين قاعدين دلوقتي بيمثلوا ليل نهار تمثيليات رمضان ليه؟ لأنه له هدف لأنه له هدف أنت لو ليك هدف هتتغير عزيمتك لو عندك هدف يقظة يا اخوانا افيق رمضان على الابواب رمضان انا يعني مش بقول كاس العالم مش بقول بقول رمضان على الابواب يعني يعني ده الناس آه، يعني يعني قضيه زي ما قلنا خسائر الاستعداد خسائر فادحه من ضمن خسائر الاستعداد الفادحه آه، عدم الحصاد رجب الكلمه دي عايزين نحفظها ونفهمها وننشرها ونبعتها رسائل وننزلها على كل اللي اي حاجه تنزل ينفع انها تنزل عليها رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد يعني بذره التفاح بتترمي في رجب وتتروي في شعبان وتتقطف في رمضان رمضان ليس شهر المجاهده ولا يضيع في المجاهده رمضان ليس شهر بدايه رمضان شهر حصاد يا جماعه شهر ان احنا آه، آه، آه، ان احنا نحصد ان احنا نحصد بقى اللي احنا زرعناه وهن لريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه دون رجب وشعبان اني لا اجد ريح رمضان دون رجب وشعبان جبل رجب وشعبان ده لازم يتعدى ولكن عايزين معسكرات جاده زي ما اهل الدنيا سموها معسكر كده يعني جيش يعني جهاد عايزين معسكرات جاده من خسائر عدم الاستعداد لرمضان انت حر بقى ما هو ابليس بيستعد يعني انت مش عايز مره تستعد له قبل ما يستعد لك مش عايز مره تتجهز له قبل ما يتجهز ليك مش عايز مره تبقى فايق لازم كل مرة لابد أن ندخل المصيدة حتى نعلم أن ما كان فيها كان طعما يعني مش مش مش مرة كده هنفوق من بدري أو نستيقظ من بدري ال ال ال الغريق اللي بيضرب الضربات ديت ليه تتعرض للضربات بتاعته ما تفوق من قبل ما هو يفوق ما تستيقظ من قبل ما أهل الباطل يستيقظوا من خسائر عدم الاستعداد لرمضان آه، آه، ال- ان بعد رمضان بتلاقي ان الموضوع كان على غير اساس بعد رمضان بيروح كل حاجة للأسف الشديد آه، الصحابة رضوان الله عليهم كان رمضان ممكن يجي في غزوة بدر ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي آه، في مثلا آه، يعني يعني فتح مكة ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي في غزوات ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي بعده الخندق ويبقوا ابطال ليه هو داخل رمضان جاهز اصلا لاي حاجه رمضان كان قتال رمضان كان عباده رمضان كان صلاه هو داخل جاهز داخل جاهز مفيش حد يقدر يقفز القفزه دي لازم السلم تطلعه الاول قبل رجب وشعب في رجب وشعبان عشان تبقى جاهز يعني دلوقتي في ربع مليون انسان بيموتوا يوميا على وجه الكره الارضيه ربع مليون بني ادم طب ايه قيمه الاستعداد قيمه الاستعداد انك انت بيت النيه من الوقت عمليا ان انا ان شاء الله اموت نفسي في رمضان يعني الربع مليون دول يعني في الشهر 8 مليون يعني على رمضان يعني تقريبا هيموت في الدنيا قبل رمضان حوالي 17 مليون بني ادم تقريبا كده قبل رمضان 17 مليون. انت ليه ما تبقاش من 17 مليون دول ليه يا جماعه 17 مليون 17 الف الف بني ادم ليه تفترض انك انت ما انتش منهم ال 17 مليون دول منهم 7 مليون هيبقوا كبار و10 مليون شباب وصغار ليه ما تفترضش انك من ال 10 مليون شاب اللي هيموت قبل رمضان ليه ما تفترضش ده طب قيمه ان انا استعد بقى ان انا بيت النيه فانا باذن الله لو مت هموت على النيه وباذن الله يبقى ثواب رمضان في ميزاني اجرت بيه اجرت بيه يضرب الضربات ديت ليه تتعرض للضربات بتاعته ما تفوق من قبل ما هو يفوق ما تستيقظ من قبل ما اهل الباطل يستيقظوا من خسائر عدم الاستعداد لرمضان آه، آه، ال- ان بعد رمضان بتلاقي ان الموضوع كان على غير اساس بعد رمضان بيروح كل حاجة للأسف الشديد آه، الصحابة رضوان الله عليهم كان رمضان ممكن يجي في غزوة بدر ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي آه، في مثلا آه، يعني يعني فتح مكة ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي في غزوات ويبقوا ابطال كان رمضان ممكن يجي بعده الخندق ويبقوا ابطال ليه هو داخل رمضان جاهز اصلا لاي حاجه رمضان كان قتال رمضان كان عباده رمضان كان صلاه هو داخل جاهز داخل جاهز مفيش حد يقدر يقفز القفزه دي لازم السلم تطلعه الاول قبل رجب وشعب في رجب وشعبان عشان تبقى جاهز يعني دلوقتي في ربع مليون انسان بيموتوا يوميا على وجه الكره الارضيه ربع مليون بني ادم طب ايه قيمه الاستعداد قيمه الاستعداد انك انت بيت النيه من الوقت عمليا ان انا ان شاء الله اموت نفسي في رمضان يعني الربع مليون دول يعني في الشهر 8 مليون يعني على رمضان يعني تقريبا هيموت في الدنيا قبل رمضان حوالي 17 مليون بني ادم تقريبا كده قبل رمضان 17 مليون. انت ليه ما تبقاش من 17 مليون دول ليه يا جماعه 17 مليون 17 ألف ألف بني آدم ليه تفترض انك انت ما انتش منهم ال 17 مليون دول منهم 7 مليون هيبقوا كبار و10 مليون شباب وصغار ليه ما تفترضش انك من ال 10 مليون شاب اللي هيموت قبل رمضان ليه ما تفترضش ده طب قيمة ان انا استعد بقى ان انا بيت النية فانا باذن الله لو مت هموت على النيه وباذن الله يبقى ثواب رمضان في ميزاني اجرت بيه اجرت بنيتي من ضمن الثمار الاستعداد لرمضان الخطيره خطيره جدا القضاء فرصة للقضاء على معاصي السر في حياتك فرصة للقضاء على معصية السر اللي انت مش قادر تتخلص منها فرصة لان يا اخوانا معاصي السر يعني عن تجارب اخطر سياسة للتخلص من معاصي السر سياسة الضربة القاضية الضربة القاضية اللي هي ال ال ال يعني عارفين قاتل الماء كده لما عند 99 قال لك ايه قال لك انا هتوب خلاص دلوني على اعلم اهل الارض فلما وقع في القتل مرة ولكن تاب يعني ايه الضربة القاضية دي بتخليك حتى لو وقعت اي مرة حتى لو وقعت مرتين بس خلاص خلصت بقى قصة وخلصت هي عايزة كده فرصة دافع رمضان الرهيب ودافع ال ال ال رجب وشعبان الخطير فرصة انك انت تدي ضربة قاضية لمعاصي السر اللي انت مش قادر تتخلص منها فرصة ان تنتهي من حياتك كلمات معذبة نفسيتك الوقتي وألمة نفسيتك الوقتي ومبهدلة بل محطمة نفسيتك الوقتي فرصة يا اخوانا ان احنا نستيقظ لانك انت هتدخل في حالة من الهمة بقى يعني في الطب النفسي في حاجة كده بيسموها لوجو ثيرابي دي مدرسة من مدارس الطب النفسي العلاج النفسي العلاج بإحياء المعنى يعني ايه بإحياء المعنى ان ان الطبيب النفسي يحاول ان هو يوجد في حياتك دافع من اجل انك تقوم دافع من اجلك تتغير هو احنا عندنا الدافع ده بقى دلوقتي احنا عندنا رمضان الدافع الرهيب ده هو دلوقتي فاحنا دلوقتي واحنا بنستعد ليه المهمه الكفاحيه الجهاديه ديت الكلام ده يا اخوانا الكلام ده ممكن سنتين ثلاثة وتلاقوه بقى حاجة شعبية يعني أنا أذكر وأنا آه، يعني سبحان الله العظيم يعني وأنا لسه في سنة امتياز فيعني واحد زميلي يعني فبيكلمني على عشر ذي الحجة وأنا في سنة امتياز يعني من كام سنة مثلا 10 سنين مثلا ولا إيه بيكلمني على عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة ده إيه يعني بيتكلم عن حاجة غريبة جدا عشر ذي الحجة ده كان بتاع مثلا مين يعني العباد قوي بقى العلماء قوي بقى هو اللي يهتم بان في حاجه اسمها 10 ذي الحجه الوقت 10 ذي الحجه بيقترب من رمضان كموسم عباده يعني انا عايز اقول ان احنا لو كفحنا هنفهم الأمة قيمة موسم استعداد تعبدي خطير هيوجد في حياة الأمة وهو رجب وشعبان يعني المهمة مش على قد ان انت نفسك تفوق ده انت تفوق وتنشر هذه اليقظة في الأمة الأمة الوقت محتاجة يقظة في هذه الغفلة القاتلة اللي بتمر بيها للأسف الشديد للاسف الشديد فانت دلوقتي فرصه للقضاء على معاصي السر رمضان نقله للامه نقله واهل الباطل عارفين كده ونقله ليك انت ونقله لمقامك عند الله زي بين السماء والارض ونقله لمقامك للجنه قاب قوس اقابه قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها المتر في الجنه بقد ايه اغلى من كل اعراض الدنيا طب تخيل انت هتجيب في رمضان ده كم متر بقى تخيل انت هتفوز في رمضان ده كم متر نقله يا اخوانا نقله في ممتلكاتك في جنه الرحمن نقله في مقامك عند الله نقله في حالك في حالك ده هي شوية دفع كده وهتلاقي نفسك انسان تاني خالص بطل بقى ثلاث شهور معسكر يا جماعة ثلاث شهور معسكر بتوع كلية شرطة ما بيدخلوهم ك- يعني يعني يعني ربنا يصلح احوالهم يقول لك ده ما ينفعش يدرس المناهج بتاعت الشرطه كده امال يعمل ايه لازم يتغير طب وبعدين يتغير ازاي قال لك يتعمل له معسكر 45 يوم في الاول يجوا يقولوا لهم يلا وقت الاكل يقعدوا كلهم ياكلوا ها يلا يجوا يبداوا ياكلوا بس كله شيل ايده شيل ايده ايه 60 ثانيه ده 60 ثانيه ده كل واحد لسه بيتكلم على التاني وبيضحك وبيتعرف هو كده استنى بقى لحد ما يجي ميعاد الوجبه اللي بعد كده هي كده هو بيعلمه ان كل حاجه في حياته بتتغير 45 يوم يستلموا بقى متغير بقى يبدا بقى ايه يدوا لهم المناهج بتاعتهم هو الوقت احنا عايزين عايز رمضان يتغير لازم انت الاول تتغير فانت الوقت بتتغير في المعسكر بتاع رجب وشعبان ده 60 يوم تغيير 60 يوم حقيقيين يا اخي خلي همتك زي همه لعيب الكوره يا اخي عيب عيب ان لعيب الكره همته في الكره اعلى من همتك في طلب الجنه عيب عيب لما كنت ايام الكليه ورحت ال- يعني لاحد مشايخي يعني فقال لي انا بنام ساعتين في اليوم واحنا بقى بنتكلم بقى كلام خاص بقى يعني ايه يعني العلاقه بينا بقت علاقه جميلة. فبيكلمني بقى ايه انه بينام ساعتين في اليوم فرجعت لاخواننا هنا بقى في المنصوره فبقول لهم يا اخوانا الشيخ فلان بينام ساعتين في اليوم ففوجئت ان ما يعني مش مصدقين يعني ايه يا عم ساعتين في اليوم ايه انت بتتكلم في ايه يا سلام بينام ساعتين في اليوم مين ده اللي يقدر يعمل كده فكنت اصلي الفجر في الجماعه الشرعيه واقعد جلسه الضحى وارجع فكل يوم الاقي يعني طفل كان معانا في المسجد كده شبل كده في ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي واقف وعينيه وارمه كده اهو اسلم عليه وامشي وانا في الطريق للبيت كل يوم فمره بقول له حبيبي انت كل يوم قبلك وعينيك منفوخه قال لي اصل انا عندي امتحانات الايام دي ما بنامش في اليوم غير ساعتين قلت سبحان الله تعالوا يا جماعه تعالوا شوفوا ميدو اللي بينام كان اسمه كده اللي بينام في اليوم ساعتين عشان المذاكره وانتم مستصعبين ان ان احنا ننام ساعتين عشان طلب الاخره لما ربنا بقى بيوقظ القلب بقى ما تسالش ايه اللي بيحصل الحاجات دي ما بتطلبش بالتعسف الحاجات دي لما قلبك يستيقظ بتلاقي نفسك ممكن بتعمل كده انما وانت همدان كده ما تفكرش كده فكر انك تفوق فكر بطريقه عمليه فرصة للقضاء على معاصي السر فرصة يا اخوانا انك انت تعيش رمضان جديد حقيقي والله يا جماعة يعني مش عارف هو يعني, يعني احيانا كده تحس ان انت يعني متخيل الوقت بقى ان ايه يعني نفس المثل اللي احنا بنقوله مدرب الكوره وجاي قاعد قدام الفريق يا اخوانا لازم نستعد للمعسكر يا جماعه عشان خاطر اقتنعوا باللي انا بقوله يا اخوانا صدقوني هم قاعدين يبصوا كده والراجل ده بيقول ايه يا سلام وعايز يستعد يعني تخيلوا منظر مضحك اصلا منظر ما حدش يتخيله دلوقتي وده في الكوره انا دلوقتي قاعد اقنعك انك لازم تستعد بخاصه بعد سنه الفتور اللي احنا لسه خارجين منها ديت والسياسه اللي طحنت القلوب وال... والامراض والدنيا والشهوات والمشاكل اللي البلد فيها يعني هتدخل كده على طول ازاي ازاي شيء صعب جدا ان هو ان هو يتخيل آه، مكاسب كفى بالمكاسب اللي انت هتحصدها لو استعديت قبل رمضان ان انت هتخرج من رمضان انسان جديد يعني ايه يعني دايما بنقول في ال- الدرس اللي بيبقى في اخر يوم في رمضان ماذا بعد رمضان يعني ايه الواحد يعني بيحب ان هو يصدم نفسه كده ويقول الذي بعد رمضان هو الذي كان قبل رمضان يعني ايه مش الذي بعد رمضان هو الذي فعلته في رمضان ده غلط ده مفهوم غلط مش اللي بعد رمضان هو اللي انت عملته في رمضان غ- والدليل كل سنة انك انت بتعمل في رمضان ياما هنا ياما هناك يا سيدي ربنا يتقبل وبعد رمضان مفيش حاجة الذي بعد رمضان ليس الذي فعلته في رمضان ولكن الذي بعد رمضان هو الذي كان قبل رمضان لان لو انت عملت قبل رمضان ده جه رمضان على على الاساس ابشر بقى بتغير الحال الحقيقي بعد رمضان انما التغيير العارض الطفيف ده ما بيغيرش بالدليل ال- الحال اللي احنا فيه دلوقتي المكاسب آه، آه، بتاعت الاستعداد لرمضان ان هيبقى في رمضان ان انت هتعيش رمضان ان انت هيبقى عندك رمضان يا اخوانا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق دمروا الاحصنه بتاعتكم بقى قوموا بقى فوقوا يعني احنا الوقت مش بنطلب روشته صعبه ولا حاجه احنا بنطلب الوقت شحذ همه على حاجه واضحه جدا وخط سير واضح جدا وطريق يعني واضح جدا طب انا مش قادر ما هو مش قادر دي بقى الوقت انا في قيام الليل مش قادر اشد ما هو احنا عايزين دي الوقت بقى اللهم لك الحمد انها بنت من الوقت وان انت من الوقت بدات تواجه نفسك بيها مش عارف اصوم اللهم لك الحمد يا سلام بوس ايدك وش وضهر انك من الوقت بدات تواجه المشكله دي ما هو احنا الوقت بادئين عشان كده عشان تصوم وتفطر في نص اليوم وعشان تيجي تقوم الليل وتقوم آه، عارفين احد السلف يعني يروى يعني لما قام آه، في ليله شديده البرد قارصه البرد فيعني استيقظ فقام ليصلي قيام الليل فالبرد تلج فقعد يبكي من شده التلج فقام نايم مش قادر فسمع صوتا يناديه اقمناك فينا ثم تبكي لنا نم فلا قمت خلاص ما يعني يعني الله الغني عن انتهى انت جاي تقوم وتعيط احنا عايزين بقى لا ال... نام فلا قمت دي ما تحصلش في رمضان احنا عايزين الوقت الوقعات تحصل الوقت والفطور يجي الوقت والالام النفسيه نتيجه انك مش عارف تقوم يجي الوقت والفصل الشحن احنا عايزين كل ده الوقت احنا عايزين كل ده يحصل لنا في رجب الوقت وفي شعبان بحيث انك انت اهو هتفضل تصلح تصلح تسخن تسخن تلين تلين لحد ما تدخل رمضان وانت جاهز يبقى هو ده المكسب اللي احنا اللي احنا بنتمناه فعلا ان احنا ندمر الحصان بتاعنا ان احنا نلين العضلات الايمانيه بتاعتنا زي ما قلت لكم يا اخواني يعني إيه إيه اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه يبقى احنا الوقت وظيفتنا ان احنا نجري نبقى واقفين على باب الجنه قبل ما رمضان يبدا رمضان يبدا واحنا على الباب يتفتح رمضان تدخل من الباب تدخل الجنة من أول رمضان تعيش رمضان في الجنة يبقى أول رمضان في حياتك تقضيه جوه الجنة مش رمضان بقى بتقضيه قاعد تجري في الطريق إلى الجنة رمضان جوه الجنة رمضان نعيم بقى تقضي النعيم بقى تبقى خارج من رمضان خارج من الجنة اللي, اللي عايزين ننزل Windows يا جماعة Windows لرجب والشعبان والرمضان نعرف قيمة هذه المواسم الخطيرة نعرف قيمة هذه يعني زي ما بقول لك يا مثلا ليلة النص من شعبان على 10 من ذي الحجة على رمضان المواسم دي يا ابني لو ضاعت منك انت ضيعت يعني ايه يعني انت ضيعت ايه يعني انت جاي بتعمل ايه انت بضيع مكاسب المواسم وجاي بقى بت... يعني بتتكلم في ال... يعني يعني انت بضيع ال- ال- المكاسب المضاعفه اضعاف رهيبه وجاي بتتكلم في ايه يا ابني جاي بتتكلم في ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة ما من ساعة يعني كلمة ما من ديت يعني هي ممكن تبقى صعبة على قلوبنا شوية بس احنا لازم نتقبلها ما من ساعة يعني يعني لا ليل ولا نهار ولا ولا بعد العصر ولا قبل الظهر ولا 8 صبح ما من ساعة تمر بابن ادم الساعة اللي بتنامها دي قبل الظهر دي هت- هتندم عليها الساعة اللي بتنامها قبل الفجر دي ما من ساعة يعني في اي شهر من الشهور في اي اسبوع في اي يوم في اي وقت ما من ساعه تمر بابن ادم تمر دي عارف يعني عامل زي ايه انت عارف القطر مثلا اللي معدي كده وانت واقف ومش عايز تركب مثلا عدى خلاص القطر راح راحت ما بتجيش تاني بقى تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه ندم بل حسره بل حسرة بعد انتهاء الدنيا وانقضائها للأسف الشديد إلا طب وليه ما حصلش عليها في الدنيا ما هو ممكن يتوب في الدنيا ويعرف قيمتها فيندم يخسرها على رمضان اللي ضاعت لا لا لا كل ده مش الحسرة حسرة الحقيقية لما تشوف الناس اللي فازت بالسعادة دي خدت ايه هي دي الحسرة الحقيقية انما انت دلوقتي مهما ندمت على اللي فات ما انتش مدرك انت راح منك ايه ما انتش مدرك انت انت ضاع منك ايه ما من ساعة الا ان تتوب بقى وربنا يفتح عليك ويضاعف ليك ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة طب الوقت احنا بنتكلم يا اخواني في في في اي ساعة طب امال ساعة رمضان دي بقى يحصر عليها قد ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في اي ساعة من ساعات اليوم، امال الساعة الرمضانية دي اللي واحد بيقعد لك فيها قدام تمثيلية ولا واحد بيقعد لك فيها قدام مباراة ولا واحد، امال الساعة الرمضانية دي وتحصر عليها قد ايه؟ احنا عايزين نتكلم دلوقتي قضية ان رمضان ده اسانسير، اسانسير ضخم جدا، انت بتطلع فيه قفزات، عارفين اللي فاتح فندق في وش الحرم واحنا في العمرة الأخيرة ف يعني يعني نازل بقى قلت ايه يعني ايه خلاص نقعد في الحرم ونعتكف في الحرم واشوف اي اخ من اخواننا احط عنده الشنطه ونقعد فيعني ربنا قدر واحد لم اكن اعرفه من قبل وصمم ده في اوضه وحاجزها يومين ولازم تقعدوا فيها خلاص يعني اصلا كده كده مش هحتاج مش هحتاج- يعني مش محتاجين الاوضه يعني ه- اللي رايح العمره ده بيقعد في فندق ده بيضيع العمره بتاعته الفندق ده قيمته تحط شنطتك فيه وتروح كده ايه تستحمى فيه وتغير فيه بس انما حتى النوم يعني لو نمت لك فيه ساعتين يبقى انت ايه برضه بتضيع وقت كبير جدا لان ال- الموضوع بيسحب بقى وبيضيع للاسف الشديد بتلاقي ناس بتروح هناك يروح منها حتى صلوات بسبب النوم في الفندق في التكييف هو جنب الحرم الصلاه ب ألف صلاه المهم فواحنا ماشيين فبكلم واحد بقول له يا الاوضه بكام يعني يعني الف- الاوضه الصغنطوطه خالص زي فلقيته بيقول لي تقريبا الاوضه ب 600 ريال قلت له ايه انت بتقول ايه الاوضه بكام 600 يعني الراجل ده دفع لنا 1200 ريال فطبعا سبحان الله حسيت ان يعني يعني جزاه الله خيرا طبعا يعني و يعني يعني في سبيل الله وربنا يتقبل ويخلف انما انا قاعد اتخيل الفندق اللي 50000 اوضه ده اهو واللي ورا بعيد عن ال- او يعني مش قريب من الحرم يعني مش في وش الحرم ده اهو ده ده امال الفنادق اللي في وش الحرم دي ايه فتخيل بقى انا بقول كل ده ليه ان واحد جه عنده فندق في وش الحرم وقام جاي قافله في رمضان وقال لك يا عم انا هريح انت امال هتكسب امتى اما في المواسم دي اللي الليله فيها ب 600 ريال وب 1000 ريال وب... وب- واسمع ان بتوصل ل 10000 ريال اما المواسم دي انت بت... امال هتكسب امتى ولو كسبت انت انت ما انتش عارف انت خسرت ايه فهي بالظبط كده يا اخوانا عايزين نعرف ال Windows التعريف ده المو... الموسم اللي احنا مقبلين عليه ده ايه عشان نستعد ليه ده معسكر التغيير بتاع بتاعك يا جندي من جنود الشرطه بقى الايمانيه ده معسكر التغيير بتاعك قطار رمضان اللي كل سنه بيعدينا ون- اصل هو ما بيستناش حد ما هو انت هتبقى واقف مستنيه واول ما يعدي تركب يا اما ما بيستناش حد عما تطلع تجري بقى بيكون عدانا زي كل سنه للاسف الشديد رمضان ده طوق نجاة جاي ينقذ الأمة الأمة دي عايزة طوق نجاة يا جماعة عايزة زلزال يغيرها والزلزال ده رمضان لو احنا متغيرين من قبل رمضان هنقدر نشارك في تغيير الأمة في رمضان إنما احنا رمضان بالنسبة لنا يعني يعني لازم الصورة دي تتغير لازم نتغير لازم نفوق لازم نتغير لازم يا اخوانا مش هينفع نفضل كده انا دلوقتي بكلمكم كلام يعني احيانا والله بحس ان انا مش عايز اجد دروس ليه لان انا بحس ان انا لما اقعد اقول ما من ساعه تمر بابن ادم يا لا يذكر الله الا حسن على يوم القيامه ولازم تقوم ولازم تقوم بحس ان لو حد من اللي قاعدين قدامي ما هوش عارف هيخرج يعمل ايه هيعمل زينا ايام الكليه كده اما كان تسمع دروس تسخنك وبعد كده مش عارف تعمل ايه ممكن تمرض من شده الهم اللي انت فيه فبحس ان ايه يعني يعني يعني يعني بأشفق على اللي ممكن ينفعل وما مش عارف هيعمل ايه انما الوقت مفيش اي اشفاق على حد ينفعل ليه خط السير موجود احنا عندنا شهرين خط السير من اوضح ما يكون ورمضان كل عباداته جماعيه يعني الدنيا مفتوحه يعني احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه واضحه العباده والصيام والقيام والمجاهدة فيهم أنا الليل وأنا النهار بس موضوع واضح بقى ما احناش قاعدين الوقت بنتكلم في حل ازمه الواقع طب الدعوه ولا التربيه ولا العلم ولا مش عارف ايه طب نشتغل بطريقه التربيه العامه ولا التربيه الخاصه طب نشتغل ب طب أشتغل... طب اعمل صناعه معروف ولا اتعلم جولات ولا احفظ قران احنا الوقت مش في ده خالص احنا الوقت في قضيه واضحه رجب وشعبان ورمضان عاملين زي شريطين القطر الطريق مرسوم اصلا انت امشي بس مفيش بقى عليك عذر مفيش ليك حجه ان همتك ما تعلوش مفيش ليك حل حجه الا لو انت زاهد في الدار الاخره بقى والعياذ بالله ودي كارثه دي مصيبه محتاجه بقى اقبال على القران الايام ديت وتلاوه ليه ابكي بكي نفسك في كتاب ربنا بكي نفسك في ايات كتاب ربنا عشان لما يجي رمضان ثلاث شهور تسعين يوم على قلبك ده ده ده يا بختك يا عم يا بختك يا بختك 90 يوم يعني اللي عنده امتحانات ولسه له مثلا شهر قول الشهر ده يعني مركز في العباده مع المذاكره الاثنين وبعد كده يعني يا بختك ها يعني هتخرج منه انسان تاني تماما انسان متغير آآ آآ تماما اهل الباطل فاهمين ايه رمضان يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ايه يعني زي ما بقول لك تعريف رمضان ايه بتعرفك ما هو رمضان شهر رمضان الذي الذي ايه يا رب بقى هو ده التعريف بقى الويندوز بينزل اهو عشان تعرف رمضان ده ايه مثلا يعني شهر رمضان ده شهر يا اخوانا 30 يوم يعني حاجه فرصه كبيره للتغيير يعني الموضوع مش يوم الموضوع مش درس ساعه وسخنت وبعد كده مش عارف اعمل ايه رمضان من الرمض من الحرق هيحرق شهوات قلبك هيحرق ذنوب صحيفتك هيحرق العقبات اللي في بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى الذي انزل فيه القران يا نهار ابيض يعني ايه يعني ده كان البدايه القران ده كان بدايه النبي عليه الصلاه والسلام في الرساله القران ده كان بدايه الصحابه القران ده كان بدايه ابو بكر وعمر وبدايه خديجه القران ده كان بدايه الفتوحات والخلافه والتمكين في الارض القران ده البدايه فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الذي انزل فيه القران يعني رمضان ده كان بدايه كل خير فرمضان ده يبقى بدايتك رمضان ده يبقى البدايه ليك بس بدايه سليمه بقى بس بدايه طلقه بقى طلقه حقيقيه الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى ما عادش هيبقى فيه شتات ما عدتش هتبقى تايه الفتره دي لو انت استغلتها ما عدتش هتدخل في التيه ده تاني اعمل ايه واروح فين وما اعملش ايه هتنور من جوه بقى هتنور من جوه زي اللي داخل في اوضه ضلمه وقعد يحسس صبعه لمس الكوبس الكوبس ده يتلمس بالتاكيد في ال 90 يوم يوم باذن الله سبحانه وتعالى هتخرج الدنيا منوره هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بينات كل حاجه هتبقى باينه هتبقى واضحه الامه مش هترجع للتيه ده تاني يا سلام لو رمضان ده استثمر صح وبينات من الهدى والفرقان لو رمضان ده الامه عكفت فيه على القران لو رمضان ده الامه عكفت فيه على فهم كتاب ربنا وتدبره وتلاوته والقيام بيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شاهد يعني رمضان ده مشاهد يعني مشاهد يعني ايه مشهد حاجات بتتحفر في القلب حاجات القلب بيشهدها فلا ينساها رمضان ده مشاهد ده ده ده ده ده فتوحات نفحات حاجات لا تنسى حاجات بتتحفر جوه القلب يعني تغيير قلبي داخلي يعني تغيير حقيقي يعني تغيير من جوه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم باقي الملابسه يعني كل حاجه في حياتك تبقى يسيره اليسر ولا يريد بكم العسر لو انت بعدت عن سبيل العباده كل حاجه في حياتك هتبقى صعبه ومعنته ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم التكبير ده معناه انها معركة وهي فعلا معركة مع الشيطان يا ترى يعني النصر حليف مين فيها ولعلكم تشكرون الشكر ده هو الحاجة اللي الشيطان اصلا كل هدف في حياته ان هو يمنعك عنها للأسف الشديد ولا تجد اكثرهم شاكرين هو عايز اهم حاجة عنده انك انت ما تعرفش ربنا عمل لك ايه وربنا فتح لك ابواب ونفحاته ورحماته قد ايه فلما انت تعرف نفحات رمضان وت تقول احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب على هذا الشهر العظيم انت حققت مقصد واذا سالك عبادي عني فاني قريب ده شهر جاي يوصل الامه بربها ده شهر جاي يوصل ما بينك وبين ربك ده شهر جاي يقطع يصل القطيعه اللي ما بيننا وبين الطريق الى الله سبحانه وتعالى لما هنفهم رمضان بهذه الصورة يا إخواني لما هنفهم رجب وشعبان بهذه الصورة يا إخواني لما يعني هننزل هذا التعريف العشاء لما هننزل هذا التعريف الفترة دي هتختلف معانا كما قال يعني هذه الكلمة العظيمة رجب شهر البذر مش رمضان ابدا وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد بقى للفتوحات والمقامات والاحوال والعبادات والثبات والانطلاق في دين ربنا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اخواني عاملين ايه ازيكم يا جماعة الله المستعان ال- صحيتوا ولا لسه يا اخوانا ولا مفيش فايدة ولا ايه الله المستعان الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اما بعد واضح ان الجمبري بتاع بورسعيد مغشوش متغدين النهارده في بورسعيد واضح ان ال... بعد خطبه الجمعه واضح ان السمك بتاعهم مش مش اصلي ولا ايه الحمد لله ال... كنا بنتكلم عن ايه كنا بنتكلم عن الاستعداد لرمضان صح ماشي جزاك الله خير سبحان الله العظيم وداعيا الى الله باذنه ربنا يفتح على قلوبنا يا رب ويجري الحق على ألسنتنا يا رب ويستخدمنا لنصر الدين في الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد إخواني في الله يعني أحد شبابنا ال- الجميل بعد بيقول لك إيه إيه أنا يعني ممكن تقول لنا كيف نستعد لرمضان ونحن بدأنا امتحانات عملي ونخلص نظر عن نهاية شعبان نعمل إيه وج- يعني يا إخوانا يعني يا جماعة إيه، ماشي خلاص انت الوقت عندك شهرين امتحانات إيه، الشهرين دول ما بينهم مسافات كافية اصل ما تقوليش ان العبادة هتقف اوعى يا ابني توقف العبادة لحاجة في حياتك مهما كانت لو داخل امتحانات الدكتوراه اوعى توقف العبادة في حياتك يا اخي ساعة في يومك عبادة لربنا سبحانه وتعالى وباقي الساعة دي لو انت ما عندكش غيرها هتبقى مليانة بركة لا تتخيلها يا اخوانا بلاش نعمل تصورات مثالية عن اللي مطلوب وبعد كده نعقد نفسنا ان احنا مش قادرين نعمله بلاش نبني اوثان ونعبدها بلاش نتخيل ان المطلوب ليل نهار استعداد فلما ما اعرفش ليل نهار استعداد يبقى خلاص انا مش هستعد ده كلام إيه، إيه، بعيد عن الحق زي اللي يتخيل ان معنى ان انا ابقى انسان ملتزم يبقى معناه ان لا يمكن اعصي فلما يقع في معصيه يحبط وينهار ده كلام غلط بلاش ن- ن- نعمل تصورات مثاليه للدين وبعد كده نحاسب نفسنا اليها فلما نفشل نتحطم نفسيا يا ابني لو انت عندك ساعة 60 دقيقة او ساعتين 120 دقيقة في اليوم للعبادة زائد بالصوم اثنين وخميس ابشر يا حبيب قلبي وخسارة ايام امتحانات الايمانيات في السماء والافتقار الى الله بقى في اعلى حالاته الساعة عبادة بساعة عبادة فعلا الساعة بقى يعني مليانة بركة الأخ بقى اللي ربنا مديله الوقت فرصة إنه يتفرغ أكتر من كده يا إخوانا يعني إيه يعني سبحان الله العظيم يعني يعني ربنا هيعين الجميع المهم الصدق المهم إن إحنا كلنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى أول حاجة في روشتة ال- رجب وشعبان اول حاجه زي ما قلت لكم الفنانين ال- ال- الفن ال- الممثلين بيشتغلوا ليل نهار الوقت لان ليهم هدف يبقى اول حاجه لازم يبقى ليك هدف الهدف ان اخرج من رمضان انسان تاني الهدف ان اخرج من رمضان متغير تماما ان انا دي تبقى الانطلاقه بتاعت حياتي بقى دي تبقى ضربه البدء بتاعت حياتي تاني حاجه فلما فصل طالوت بالجنود لازم تفصل بقى لازم تدخل رجب وشعبان فاصل فاصل لعباده ربنا مركز في عباده ربنا مركز فلما فصل فاصل لهذا الطريق خلاص انا ما فيش حاجه من اول اللحظه دي هتشغلني عن عبادتك يا رب يعني المذاكره يا ابني خلاص ما انت وراك مذاكره بقى ربنا يعينك يعني وعندك وقت في اليوم اليوم 24 ساعه يعني اليوم مش ساعتين وراك مشاوير حصل لك حاجه ما تحبطش من العوارض انما انت فاصل ان كل وقت الدين للعباده بتجاهد بقى وتقوم مره وتقع مره وتنجح مره وما تنجحش مره مش مشكله خالص ولكن انت مركز في هذا الامر تسمع شرايط رمضان من الوقت عشان تسخن وتتحمس ايا ما كان بقى القصه ايه بتجيب كتاب عن رمضان دلوقتي وتقرا الفضائل عشان تتحمس دلوقتي ايا ما كانت القصه ايه انت بقى قاعد ايه قاعد تشحن في نفسك وقاعد تشتغل ومركز الحاجه الثالثه يا اخوانا لازم يبقى في خط سير لازم يبقى في خط سير ها أه؟ يعني فلما فصل طرود الجنود قال ان الله مبتليكم من نار خدوا بالكم هيقابلكم في الطريق كذا لازم يبقى فاهم الطريق اللي جاي ايه لازم يبقى في خط سير يا ابني ركز في عباده القيام ركز في عبادة انك تقوم الليل لله رب العالمين لما الواحد لما بيتعجب مش من وصف القرآن لقيام الصالحين بل من وصف القرآن لنوم الصالحين لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليل يعني النوم بتاعهم قليل وكمان ربنا سماه جوع عارفين الوجوع نوم الطير ده عصفوره اللي تقوم حرك الغصن تقوم طاير على طول نوم خفيف جدا والنوم الخفيف ده كمان شكله ايه بقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن نفور يعني حتى شوية النوم دول يعني هو تتجافى ومش مش يعني الجنوب كأنه قاعد يقلب جنبه مش عارف ينام كله متنافر مع المضجع كأنه واحد بيتقلب على زيت مش عارف ينام ما هوش قادر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يا جماعة عايزين نبقى ده عايزين نبقى النموذج ده عايزين نخرج من رمضان ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون عايزين نبقى صالحين عشان نقدر نبقى مصلحين فرصة هو شهور وعبادة فرصة للصلاح تتجافى جنوبهم عن المضاجع ده وصف النوم بتاعه مش عارف وفي الآخر يقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون بدم ذكر القيام شوف بقى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم حتى عن الملائكة حتى عن حملة العرش ما فيش ده ده أول مرة هتشوفوا العيون النعيم بتاعك ده يوم القيامة محدش هيشوفه خالص أنت اللي هتفتتحه كده حاجة يعني حاجة فوق تصور ال ال ال- ال- الفكر والخيال فلا تعلم نفس نكرة للشمول ما أخفي لهم ما للتعظيم أخفي لهم عشانك أنت من قرة أعين يعني قضية ال ال ال قضية قيام الليل لما ربنا بيوصف قيامهم بقى يقول لك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون لربهم يعني ده طول الليل بقى البيات ده المفروض النوم لا ده البيات بتاعهم هو الصلاة قادر انه يقف يصلي ساعة واثنين وثلاثة واربعة بين ايدين ربنا ايه ده وايه كمان لربهم بقى ده بيصلي بحب بقى ده بيصلي بقى يعني ايه يعني بيصلي وقلبه يتألى حبا وشوقا وح- وفرحا بالله عز وجل ي- ي- سجدا وقياما قاعد بقى يراوح ما بين انواع العبادات وقلبه معاه بقى النموذج المشرق الوضيء ده اللي في النهايه ربنا بيقول عليه اولئك يجزون الغرفه اعلى الفردوس الاعلى ما دام لما يذكر القيام دايما دور على الثواب تلاقي نفسك طالع في السماء بقى في ثواب هذه العباده العظيمه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في سوره الاسراء ومن الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام المحمود بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مقام الشفاعة العظمى اللي كل الأنبياء بيفروا منه ولا يستطيعوه وتذهب الخلائق جميعا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكي يشفع عند الله ببدء الحساب دي الشفاعة العظمى ده مقام محمود حاجة ما فيش حد ياخد زيها طب ده بالنسبة للنبي طب بالنسبة لمن سوى النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش هيبقى الشفاعة العظمى ولكن هيبقى برضه حاجة محدش هياخد زيها ومن الليل فتهجد الوجود هو ال- النوم والتهجد هو إزالة النوم يعني يا عم قوم صحصح بقى قوم بقى أي- كيف مضى عهد النوم طب يا رب أنا مش قادر وبتاوب ومش عارف يا عم قوم بس تهجد به قوم بقى امسك المصحف به ديت وابدا بقى اقرا بقى هتلاقي النوم طار من عينيك والغفله طارت من قلبك اول ما تبدا كده تقرا وتلاقي القران بيكلمك عن اله مهيمن على كل ذره من ذرات الكون مفيش اي شيء خرج عن سيطرته الكامله سبحانه وتعالى هيمنته الكامله ويكلمك عن كل شيء انه لا شيء يملك اي شيء في اي شيء الله يملك كل شيء لكل شيء الله سبحانه وتعالى هو اللي عمل لك كل شيء تبدا تتكلم بقى في معاني عاليه بقى قران بيكلمك عن الله وبعد كده يدخلك الجنه تنبهر بعد كده تلاقيك واقف على ابواب النار مفزوع بعد كده يقوم واخدك لقصص الانبياء والبطولات الايمانيه والتعبديه بذات الله تنبهر بعد كده يقوم مرجعك بقى للاذى اللي قابل النبي عليه الصلاه والسلام في مكه في الدعوه تقوم بقى تحزن وتتحمس انك انت تسير على درب النبي وبعد كده يقوم مرجعك للكلام عن الله وعظمته وجلاله ونعمه يقوم قلبك يدوب حبا وشوقا وتعظيما وبعد كده يقوم واخدك بيكلمك عن الموت ت- تزهد في الدنيا بعد كده يقوم مدخلك يوم القيامه خمسين الف سنه اهوال رهيبه شعر قال قلبك يشيب بعد كده قران بقى وقلبك متسلم ليه وعايش معاه بقى لما تكون انت عايش مع القران يلا بقى يا اخوانا يلا بقى مع هذه الفرصه يا اخوانا يلا بقى نكسر القيود اللي منعنا عن الطريق الى الله سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول أمن هو قانت أمن ده بقى ولا ده مين بقى اللي عند ربنا أغلى وأعلى وأعظم وأهل الفتح ربنا سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما بس مش جوارح طالعة نازلة ده قلب طالع نازل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهل القيام بالمنظر ده هم العلماء يا إخوانا هم دول العلماء دول أهل العلم اللي عندهم علم الدار الآخرة علم جلال وعظمة الله وواقف بيعبد ربنا بعلم عارف واقف بين ايدين مين عارف هو بيعبد ليه له هدف من وراء العبادة أولئك الذين سماهم الله علماء في هذه الآية مستوى القيام ده آناء الليل ساجدا وقائما يعني عايزين همامنا تعلو الموضوع مش صعب هي عايز بداية وبعد كده ما تسألش بقى ربك بيفتح من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا انت قرب بس قرب وجاهد واتعب وضحي وابذل ما تروحش الوقت بيتك اه فاتح محمولك طب ما انت فاتح محمولك يا ابني خلاص راحت خلاص هيجي لك مكالمة طب هفوت عليك طب مش عارف هنعمل ايه خلاص ضاعت وفر عمرك بقى ركز بقى قلل من فضول الصحبة الايام دي بقى اقفل محمولك من العشاء عشان لو انت طالب وراك مذاكرة اذاكر لك كذا ساعة بقى وبعد كده تقوم تصلي ما شاء الله لك ان تصلي لو انت راجل بقى خلاص تاخد الليلة من اولها عبادة وانطلاق لله سبحانه وتعالى العمر غالي يا جماعة والوقت غالي واللي راح مننا كتير والفرصة قدامها اهي قدامنا اهي اهي احنا مش بنك... احنا الفرصة اهي واحد رجب يوم التلات شهر البذر هيبدأ يوم التلات خلاص قدامنا اهي ربنا جايبها قدام عينينا يعني يعني خلاص بقى موضوع انتخابات الرئاسة ومش انتخابات الرئاسة لا في ايدي ولا في ايدك ولا في ايد حد خلاص اكتر من شبابنا يعني اللي قاعد يوزع ورق الفلول ربنا يبارك فيه وزعوا ورق الفلول ده ليل نهار على قد ما تقدروا افضحوا هؤلاء يعني يعني انما اكتر من كده احنا نقدر نعمل ايه يعني هتنزل هتنتخب بس يعني سواء مرشح يعني يعني يعني اهم حاجه ما تنتخبش غير واحد اعلن انه سيطبق الشريعه الاسلاميه حتى لو مش صادق بقى صادق من خدعنا بالله ان خدعنا له ما ترشحش واحد ما قالش كلمه شريعه اسلاميه خالص اللي قال كلمه شهاده سماء خلاص هو ده اللي قدامنا بقى يعني ما يعني احنا مش مش قاعدين في اوبن بوفيه وبنختار بقى لحمه ولا جمبري ولا احنا في صحراء و... وهو كوبايه ميه اللي قدامنا نشربها يا- يعني ف... فعايزين نقدر الموقف موقف مؤلم والتمزق بتاع الصف الاسلامي مؤلم مؤلم موقف اليم يعني لم يمر المرء بألم في حياته مثل هذه الأيام للأسف الشديد موقف مؤلم التمزق اللي احنا فيه دي أي تبادل وتوافيق ما بين أفراد التيار الإسلامي كانت هتفرز منظومة رئاسية وترشيحية هتجذب الشعب كله ولكن للأسف الشديد حتى الشعب لما شاف التمزق ده كاره المرشحين الإسلاميين لا هو عارف يختار دول ولا عارف يختار دول ولا الناس عارفة تختار إيه كما قال تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم اوعوا تفسدوا الاخلاق بتاعتكم اوعوا تتعاملوا بالمصالح مش بالمبادئ والاخلاق والمثل والقيم فتزل قدم بعد ثبوتها يعني ت... الناس تنتكس بقابل لسه واحد وانا في الجامعه كان امين أس اكبر اسره مش اكبر الاسره الوحيده الاسلاميه اللي في كليه من الكليات الكبيره جدا وكان امينها مقابله ليبرالي ليبرالي يا ابني انا نفسي مش فاكره انا بتناقش معاه كده ليبرالي وانا مش فاكر يا نهار ابيض ده كان امين اسره كذا في الجامعه قال لي ما قدرتش ان انا اشوف المبادئ بتتكسر وهي دي بقى قلت هي دي فتزل قدم بعد ثبوتها ان الناس هتنتكس لما تشوف اللي بيحصل ده ان الناس هتكره الالتزام لما تشوف اللي بيحصل ده وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ما عدتوش دعاة تعدتم صداد عن سبيل الله أين عقولنا وأين ديننا وأين وعينا أنا لا أدري فين ديننا اللي يردنا فين ديننا اللي يردنا يا اخوانا عما يحدث من تمزق تمزق كل واحد فاكر ان هو اللي هيجيبها الحسن تنازل لمعاويه ابن ابي سفيان مين من المرشحين اللي بيقولوا الشريعه الاسلاميه احسن من الحسن ومين منهم احسن من معاويه ده تنازل وده قابل والامه توحدت والصف ائتلف والامه اجتمعت مين احسن من هؤلاء الصحابه الكرام مين يا اخوانا انما دلوقتي يعني بنتعامل يعني يعني يعني للاسف الشديد الموقف محزن ومؤلم ومخزي ومخزي جدا ولكن آه، يعني من باب ميتة المضطر يعني المرشح اللي بيقول الشريعه الاسلاميه ولا نختار هو اللي هنختاره وربنا سبحانه وتعالى يقيد لهذه الامه امر رشد وربنا يصلح احوال هذه الامه وربنا يؤلف بين قلوبنا لو وضعوا ايديهم في ايدي بعض لتغ... لقامت الخلافه لو وضعوا ايديهم في ايدي بعض لقادت مصر العالم كله الى الاسلام لو وضعوا ايديهم في ايدي بعض لتغير مجرى احداث الكره الارضيه لو وضعوا ايديهم في ايدي بعض لكانت نقله تاريخيه في مصر والعالم كله ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله اعلم ربنا بيدخر يعني هذه المبادئ لمين اللي ينصرها وربنا بيدخر احياء هذه المبادئ في الواقع على ايد مين لعله على ايديكم ولعله على ايدي الناس مننا الله اعلم ولكن اللي بيحصل ده شيء مؤسف واحنا مضطرين ان احنا نتعامل معاه اخوانكم آه، احبابنا في قرية من القرى Kia Cerato بيضة اسمها كده Kia Cerato بيضة لكن صف تاني Kia Cerato بيضة اخوانا لكن صف تاني جزاك الله خير حبيب قلبي ربنا يسلمك اخوانكم في ال- في قريه من القرى عاملين مشروع آه، الصلاه خير من النوم دي ورقه بكشوف الناس اللي سجلت يعني ما شاء الله ناس كتير قوي 57 واحد مسجلين كل واحد بيسجل اسمه ويسجل بقى ايه هو عايز يصحى آه، قيام ليل ولا فجر ها بالمنظر ده وده الارقام بقى اللي هي بتتسجل عشان يصحوهم فهم يعني ايه باعتين الورق من باب ان هم يحمسوكوا ان كل واحد في المنطقه بتاعته او في القريه بتاعته يعمل هذا المشروع ال- المبارك الجميل آه، ربنا يسددكم يا اخواني وربنا يعينكم يعني يعني الفرصه مفتوحه قدامنا ومش عايز اطول عليكم ولا عايز اطول على اخواننا الطلاب اللي وراهم مذاكره نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فتحا مبينا في عبادته اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك صوامين يا رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين يا رب اجعلنا لك قوامين لك ذكارين لك شكارين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا واجب دعوتنا وسدد السنتنا واهد قلوبنا يا رب العالمين تب علينا من كل الذنوب والمعاصي يا رب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا رمضان وافتح علينا فيه بما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا في بليلة القدر من الفائزين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا إنك ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك